أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه وحبيبه خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة محى الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاؤنا السادس إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم فيما قاله ربنا العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الآيات ولا زلنا مع الوصية الأولى وصية الوصايا أساس كل أساس إنها قضية التوحيد قضية العقيدة تأتي بصيغة الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله وتأتي بصيغة النهي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أو بصيغة صيغة أخرى في صدر في سورة الأنعام الوصايا العشر الكرام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وهكذا إذا نحن مع وصية كثير من المسلمين يظن أنه هذه مسألة مفروغ منها وانتهينا منها الحمد لله لا في شرك ولا في وثنية ولا حد بيعبد أصنام ولا بيعبد كواكب ولا بيعبد بشر ولا كذا ولا كذا ولكن الذي يقول مثل هذا القول يجهل معالم كلمة التوحيد التي تقتضي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى وذكرت لكم في محاضرة الأمس بعض صور الإيمان بالطاغوت التي تؤدي إلى الكفر بالله ولا يمكن أن يتحقق الإيمان بالله إلا مع الكفر بالطاغوت الوصية التي معنا يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم من صور الشرك ما يضاد الإيمان بالله والإيمان بالله وجود وتوحيد وكمال يعني إذا أردت أن تلخص عناصر الإيمان بالله تؤمن بوجود الله وتؤمن بتوحيده وتؤمن بكماله ليكون الكلام عن الوجود ردا على الإلحاد وليكون الكلام على التوحيد ردا على الشرك والمشركين وليكون الكلام عن الكمال ردا على أهل الباطل ممن انتسب لهذه الأمة من مشبهة أو مجسمة أو مؤولة أو معطلة ومن على شاكلتهم في باب الأسماء والصفات وإن كان باب الأسماء والصفات هو أيضا من أبواب التوحيد فالشرك بالله المنهي عنه في الآية يشتمل على معالم كثيرة ضد ربوبية الله عز وجل أفعال الربوبية أفعال الألوهية الأسماء والصفات بمعنى ناخذ مقدمة قبل الكلام عن التوحيد في الرد على الملاحدة والملحدين لأن الذي لا يؤمن بوجود الله وإن لم يكن مشركا فهو كافر كافر لأنه أنكر وجود الله ليس مشركا لأنه لا يؤمن بإلهين مثلا أو أكثر إنما هو كافر الملحد كافر كافر قولا واحدا في صورة من أشنع صور الكفر وليه أنا بقول الملحد كافر وبأكد عليها عشان عندنا في ال... في البلاء المستطيل اللي ابتلينا بيه في مصر البتاع بيقول ظاهرة الإلحاد كترت في مصر وكان بيتكلم في جامعة الأزهر بمناسبة مولد نبوي أو حاجة زي كده وبعدين بيقول لهم إيه وطبعا الإلحاد مش ضد الإسلام ما ده فيلسوف الفلاسفة ده ولا فيلسوف الأطباء وطبيب الفلاسفة و... واللي الدنيا كلها لازم تسمعه قال ايه الإلحاد مش ضد الإسلام الأغرب من هذا إنه محدش رد والأغرب منه أكتر إنه كله بيصفق هم دول شوية مخبرين أنا مش فاهم لذلك واحد بيسألني بيقول لي إيه رأيك في الكلام ده قلت له أنت إيه رأيك في اللي بيسقفوا إيه رأيك في الكلام ده اللي بيتقال ده الإلحاد مش ضد الإسلام قلت له أنا مش مستغرب دي معناها يعني الشيء من معدنه لا يستغرب إنما اللي مستغرب منه أصحاب العمائم شوية مخبرين لبسوهم عمم ولا الجهل وصل لهذا الحد ده الرضا بالكفر كفر دي قاعدة لا يختلف عليها الرضا بالكفر كفر الإقرار بالكفر كفر إزاي واحد بيقول لا إله أو بيقول المسيح ابن الله وانت قلت له صدقت خلاص قولك صدقت لمن قال لا إله أو لمن قال المسيح ابن الله أو نحو هذا من كلمات كفرية وانت تقول له صدقت هذا في حد ذاته كفر صراح بواح ولمن قال لا إله إلا الله فقلت له كذبت يبقى برضو مثال مضاد للأول قال لا إله فقلت صدقت أو قال لا إله إلا الله فقلت كذبت اسم الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر يجي يقول لك الإلحاد ليس ضد الإسلام وتسكت ولا يجوز التأخير البيان عن وقت الحاجة ومش سكت وبس ده ايه بتصفق دي مصيبتي دي ففي إلحاد الإلحاد ده ضد الإيمان بالله هو أشنع صور الكفر وطبعا معروف أن هذا الإلحاد وجد في فترة من الفترات في العصر الحديث كمدرسة منتظمة حاجة كده مدروسة ومذهب مقرر وليه مبادئ وليه رؤساء وأتباع على عكس القديم يعني في القديم ما فيش حاجة اسمها إلحاد في القديم بكتيروا الشرك المشرك ده مؤمن بوجود إله بس بيشرك معه غيره ليه يا جماعة يا مشركين يا بتوع مكة بتعبدوا الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إزاي تعبدوهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقضية الله عندهم مفروغ منها بس في شرك جنبي عبادة الأصنام ما كانش في حد بيقول لك لا ما فيش حاجة اسمها الله ما كانش في حد ملحد الأعرابي ماشي ورا الجمل بتاعه في الصحراء ويقول البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير أعرابي لم يتعلم في جامعة ولا مدرسة بالفطرة بيتكلم فكانت قضية وجود الله مفروغ منها كانت المشكلة في الشرك لكن الحاد الإلحاد ده وجد في العصر الحديث لثلاثة أسباب رئيسة ممكن يبقوا ستة ممكن يبقوا عشرة بس الرئيسة. هقول لك الثلاثة الرئيسة أولا اليهود عليهم لعائن الله المتتاليات المفترض فيهم أنهم أصحاب دين وأصحاب رسالة سماوية وأنهم قوم موسى بس اليهود عندهم أحلام وطموحات حلم صغير وحلم كبير الحلم الصغير اللي هو من النيل للفرات والحلم الكبير بحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم بسياسة تسمى سياسة ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة فمش مشكلة شوف زي ما بشار دلوقتي قاعد في سوريا وخلى سوريا كلها خرابا يبابا دمارا بوارا المهم هو يعقل إسرائيل نفسها تحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم طبعا ما بين الحلم الصغير والحلم الكبير في حلقة وصفة إن هم نفسهم يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا هيكل سليمان المزعوم ولو ما أن اليهود فيهم من الجبن ما غرسه الله فيهم كان عملوا الحكاية دي من زمان لكن هم خايفين يهدموا المسجد الأقصى إنما لطالما فكروا وعملوا من المكت بتاع هيكل سليمان وعملوا جم في يوم من الأيام عشان يعملوا حجر الأساس بتاع هيكل سليمان وبدأوا يمنعوا المسلمين وعملوا البوابات الإلكترونية ولكن سبحان الله يوم ما يلاقوش رجالة بيلاقوا نساء عندك مرابطات حول المسجد الأقصى إلى يوم الناس هذا فالحلم الإسرائيلي بحكم العالم ولو على جماجم البشر وانقاض العالم وجد عقبة في طريقه هذه العقبة طلعت الدين الدين بيقول لا إله إلا الله وهم نفسهم يحكموا العالم آه الدين طلع عقبة في طريقهم يبقى يجب إزالة الدين ازاي انتوا اصلا اصحاب دين ده انتوا عندكم تعظيم السبت ما شفناش حاكم عربي بيعظم الجمعة زي ما اليهود بيعظموا السبت اللي يفتكر مؤتمر مدريد لما جه شارون من مدريد عشان يوم السبت وما يقدرش ي- ي- يقول بم يوم السبت وكان قبليه الجمعة ما حدش من حكام المسلمين فكر يصلي الجمعة
بيصلوا قال لهم
فازاي انتوا اصحاب دين وتحاربوا الدين اه الغايه تبرر الوسيله نحارب الدين دلوقتي وبعد ما نحقق غايتنا نرجع نجيب لهم دين بتاعنا الدين اللي احنا عاوزينه فمش هن... مش هنحارب الدين على طول بس هن... بس ايه ن- نز- نزيل الدين دلوقتي كعقبة في طريق تحقيق حلمنا وبعدين نرجع لهم الدين لما نحكم العالم في سبيل تحقيق هذه الغاية بدأت فكرة الإلحاد تطفو على السطح ويتزعمها كارل ماركس اليهودي حتى أنه الإلحاد بيسمى بالماركسية نسبة إلى ماركس ماركس يهودي ألف نظاما للإلحاد شعاره الأول لا إله والحياة مادة الشعار الثاني الدين أفيون الشعوب عشان يحاربوا الدين وحاربوا الإله كارل ماركس ليه أتباع كلهم يهود بلا استثناء لينين يهودي ستالين يهودي فرويد يهودي دوركايم يهودي نيتشه يهودي داروين يهودي دول الع- العمالقة بتوع الإلحاد في العالم دهاقنة الإلحاد أساتذة الإلحاد واللي كل واحد عمل مدرسة مدرسة ال- المادية الوجودية الغريزة الحيوانية كله في الأخير إلحاد وكلهم يهود وبدأت فكرة الإلحاد من هذه الزاوية هذه واحدة من الثلاثة التي ذكرتها لك الثانية بتاعت إخواتهم وولاد عمهم حبايبهم برضه النصارى والنصرانية دين متأخر عن اليهودية واليهود رفضوا يؤمنوا بر- بعيسى عليه السلام فبقوا على يهوديتهم والنصارى مشوا في رسالة المسيح شوية وجالهم شارون اليهودي مش شارون آه اسمه آه شاول شاول اليهودي شاول اليهودي ده هو اللي بدأ يعذب أتباع المسيح الحواريين والتلامذة وبعدين لقى التعذيب مش نافع فقال نغير معالم الدين ولدرجة انه اعلن انه دخل في رسالة المسيح وقال لهم كده انا كنت ماشي وجاي اضطهدكم واخد واحد اقتاده الى السجن ورأيت نورا ابرق حولي وسمعت صوتا ينادي علي يقول شاول شاول لماذا تضطهدني قلت من أنت يا سيد قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده قلت وماذا تريد مني يا سيدي قال قم وادخل المدينة يقال لك ما يراد منك راح يخبط على الحواريين خافوا وارتاعوا ما هو كل يوم بيجي ياخد واحد يرميه في السجن ويعذبه قال لن تراعوا لن تراعوا أنا اليوم جاي حاجة تانية خالص وحكى ليهم انه شاف المسيح في الطريق والنور الابرق والصوت والحكايه والروايه الروايه دي موجوده في الاناجيل الاربعه بس باختلافات 15 اختلاف بينها ما بين الاناجيل الاربعه بحكم دراستي التخصصيه يعني كلهم كذبه إلا برناب كبير الحواريين هل حتى لو هو كذاب خلينا صدقه بدل ما كل يوم جاي ياخد واحد على السجن اهو ده احنا كده نكسبه في صفنا فقال له تعالى وانا مصدقك ولما الكبير احتضنه الكبير كبير والصغير صغير فراح على طول سكتين عنه ولقوا انه الحكايه دي ما عادش فيها بعد كده كل يوم تعذيب ولا اضطهاد ولا سجن ولا كذا لكن كانت النتيجه مره انه غير رساله المسيح من الالف الى الياء بحكم انه كل يوم يقول لهم مش المسيح قابلني يقول يا راجل لا قال لك ايه يقول قال لك اه طيب وبعدين اه ويقول لك قعد يقول لي وانا اقول له لغايه لما خلصنا الكلام كله اه المهم شاول ده بقدرة قادر بقى اسمه بولس ومن بولس بقى اسمه بولس الرسول وغير رسالة المسيح تماما طبعا فلا اليهودية يهودية ولا المسيحية مسيحية أو النصرانية نصرانية النصارى لما غير بولس ديانته جعل فيها أشياء تحمل معاول الهدم الإله ما هو واحد ثلاثة الإله نزل من عليائه ليدخل في بطن امرأة يتربى فيها جنينا يتغذى من دم طمثها أو حيضها يجري من مجرى بولها يرضع من ثديها في السابع عملوا له قلفة الختان ختنوه يعني قطعوا له القلفة على رأس الحشفة دي وبعدين على الظهر عملوا له عقيقة وما كانش عندهم عقيقة مش عارف الحقيقة آه آه ووعد يلعب مع الصبيان ويتعلم في هيكل سليمان ولما كبر بقى ابن ال 33 سنة اليهود مش راضين عنه فصلبوه وعملوا فيه بلاوي كثيرة وبصقوا في وجهه وضعوا الشوك على رأسه وصلبوه بين اثنين من عتاولة الإجرام وبعدين اترفع وبكده كفر خطايا البشر حاجة كده يعني إيه لا يعني لا أفلام هندية ولا أساطير يونانية ولا أه؟ آه يعني حاجة ما تعرفش المهم ده دين حط جنب الدين الفاسد ده المنحرف ظلم رجال الكنيسة كل ما يقول لهم الحكام بتوعنا ظلمونا اصبروا لهم الدنيا ولكم الآخرة الحكام ظلم أبدا فوقف رجال الدين مع الحكام ضد الشعوب زي دلوقتي الجماعة بتوع الإعلام عندنا شيوخ السلطان المداخلة آه وبعدين غير كده عندهم حاجة في الدين برضو المسيحي اسمها صكوك الغفران وصكوك الحرمان اللي يرضى عنه البابا أو الرجالات الكنيسة ياخد صك غفران يدخل بالجنة واللي يغضبوا عليه صك حرمان يدخل به النار و وبعدين مش كده صكوك غفران وصكوك حرمان بس لا وفي مزاد علني كل يوم حد لبيع الجنة ساعة ما يقعدوا يعملوا القداس يشخلنوا بال... بالناقوس إعلانا عن بداية المزاد مين يشتري قراريط في الجنة مين يشتري قراريط في الجنة والناس تبدا تقوم تشتري قرارات واللي يقول له تاخد الناصيه ولا تاخد الواجهه تحب تسكن مع مين وجنب مين يعني ودي حاجه والحاجه غير دي كمان كرسي الاعتراف اللي يعمل خطيئه يروح لابونا عشان يغفرها له واغلب الخطايا كانت زنا ومن النساء وأصبح فيها مبدأ لا يكفر الخطيئة إلا الخطيئة كنيسة كمان بقت تحارب العلم تحارب الدين آه، تحارب العلم والمفكرين وقتلوا كثير من العلماء وكانوا يعدموهم في ميادين عامة ومثالهم آه، جليليو عمل منظار جليليو وقالوا ده دي هرطقة وده خروج عن دين الكنيسة أمام هذه الفوضى العارمة في أوروبا في دين يسمى الكسلكة اللي هو ال- ال- ال- المذهب الرئيسي للمسيحية ما هم المسيحية كاثوليك وأرثوذكس كانوا قديما يسمون الملكانية واليعقوبية الكاثوليك والأرثوذكس جالهم مذهب ثالث عن طريق مارتن لوثر اللي عمل مذهب اسمه مذهب الإصلاح الديني فاسمه بروتستانت فهم ثلاثة مذاهب كبيرة دلوقتي في العالم كاثوليك أرثوذكس بروتستانت الكاثوليك أوروبا الأرثوذكس في مصر عندنا وشوية دول أفريقية وفي الصرب برضه من ضمن الدول الأفريقية اللي هي على على دين ال- الأرثوذكس اللي هم كانوا بيقاتلوا إخواننا في البوسنة والهرسك و ومارتن لوثر عمل المذهب الإصلاحي اللي توزع في العالم وأغلبه موجود في أمريكا أغلبه في أمريكا ومنتشر في بعض البلدان فلما نقول الكسلكة نعني المذهب ال- المسيحي الكبير اللي عليه أو- اللي عليه أوروبا اسمه الكاثوليكية أو الكسلكة هذه الكسلكة هذه المسيحية ب- كانت في أوروبا في العصور المسماة بال- بالمظلمة ولكن خففوا من حدة اللفظ وسموها إيه العصور الوسطى تقراها في التاريخ العصور الوسطى وهي عصور مظلمة الناس كرهوا هذا الدين المنحرف المحرف المخرف وقالوا دين ايه لا نؤمن بهذا الدين ولا بمنزل الدين وعملوا ثورات ضد الدين وضد رجال الدين وخرجت الشعارات تقول اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس فظهر الإلحاد في أوروبا على أوسع نطاق وده كان السبب الثاني السبب الثالث العلم المادي اللي تقوى طفرة في القرنين الأخيرين فربطوه بالإلحاد ربطوا الإلحاد بالعلم والعلم بالإلحاد وعلى إنه الإنسان يقدر يعمل كل حاجة ويوصل لكل حاجة وإنه ما في إله وكذا وكذا خدوا على هذه الحكاية ق- قرابة قرن من الزمان العلم يدعو للإلحاد لغاية لما هم نفسهم منهم فيهم اللي وجدوا دلائل وجود الله وقدرة الله وعظمة الله من خلال العلم الذي تعلموه ووصلوا به إلى الفضاء علم الفلك و- وعلوم أخرى وإذا بهم يكتبون أبحاثا كثيرة جدا تحت عنوان العلم يدعو إلى الإيمان الله يتجلى في عصر العلم هذه كتبهم الله يتجلى في عصر العلم العلم يدعو للإيمان الإسلام في عصر العلم التوراة والإنجيل والقرآن دراسة آه، حديثة آه، لا القرآن التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة موريس بوكاي فإذا بالإيمان يتفوق لكن في البداية كانت الحكاية كده فمن عن طريق العلم الطفرة هذا أو- أو- وعن طريق فساد الديانة المسيحية وعن طريق آه، اليهود وقانون آه، الغاية تبرر الوسيلة ميكافيلي وجد الإلحاد في العالم كمدرسة حديثة وسيطر على مناطق كثيرة جدا وكان منها روسيا الملحدة وما عادتش روسيا فقط ده عملت كتلة كبيرة جدا عرفت بالاتحاد السوفيتي وفرضت الإلحاد على الناس فرضا وعملت ال- الراية بتاعتها راية حمراء رمز الدم ويتوسطها مطرقة ومنجل رمز الإرهاب واستمرت قرابة سبعين سنة تحكي أصغر أعمار الإمبراطوريات في العالم تقهر المسلمين بحيث لو وجد في بيت مسلم مصحف يعدم لا في حد يقدر يمسك مصحف ولا يتسمى اسم إسلامي ولا إنه يصلي ولا كذا ولا كذا مما اضطر بعض الناس الذين استمسكوا بدينهم أن يحفروا قبورا تحت البيوت يخلوها بدروم يخلوها مقبرة يخلوها أي حاجة لا يرون فيها يعني شعاع الشمس ويبقون في هذه الأماكن يصلون يقرؤون قرآن يتعبدون بحيث ما حد يشعر بهم ان هم دول موجودون ولا ما- مفقودون وما خرجوا ورأوا نور ال- الشمس ولا ضروب الحياة إلا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سنة 1980 وربنا كرم ال- الأفغان وأسقطوا الاتحاد السوفيتي يعني كانت كانت الحرب الأفغانية المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفيتي ولما خرجوا من من أفغانستان أو من جلال أباد و... وانتهت الشيوعية أو انتهى الاتحاد السوفيتي للأسف انتهت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي لكنها استمرت في بلاد المسلمين لأنه بلاد العرب كانت يا إما تحت الكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي أو تحت الكتلة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية وكان الغالبية مع الاتحاد السوفيتي لغاية لما بقى الكل دلوقتي مع ايه القطب الأوحد لأنه ما عادش فيه شرق وغرب احنا زمان في الصحوة كنا نقول لا شرقية ولا غربية إسلامية إسلامية ما فيش دلوقتي الشرقية دي إلا المنطقة الشرقية في السعودية والشرقية اللي عندنا في ال- في مصر إنما الاتحاد السوفيتي سقط قام على أنقاضه آه، قامت على أنقاضه روسيا واللي ماسكها بوتين دلوقتي واللي بيعمله في المسلمين برضه في الشام وعاوز يقول لأمريكا أنا موجود وأنا هنا و- وبيستعرض الأسلحة بتاعته بيجربها في الشام كويس أوي لكن أصبحت أمريكا القطب الأوحد اللي بتقول بلسان الحال والمقال من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة واللي قال هذه المقولة عاد اللي ربنا سماها عادا الأولى وقال في أواخر سورة النجم أنه أهلك عادا الأولى وليه قيدها بالأولى عشان في عاد الآخرة ولو دورت على عاد الآخرة لن تجدها إلا أمريكا وأقول لكم من باب البشارة كما سقط الاتحاد السوفيتي ستسقط أمريكا بإذن الله تحقيقا لا تعليقا خلال الايام ان شاء الله يكون.
إن شاء الله عسى أن يكون قريبا ان شاء الله ف انتشر ال- ال- الحاد وبعدين تقلص وبقي في بلاد المسلمين واحد زي عبد الناصر كان متبني الالحاد لانه كان صد... كان يعني تحت حكم ال- الاتحاد السوفيتي واصدقائه كانوا شيوعيين مستوى العالم كله اه من ع- زي حكايه تيتو يوغوسلافيا و ومين تاني كان كانوا اصدقاء الشيوعيين حتى انه هذا ال- ال- المجرم حب يعني إيه يعمل دعابه على حساب الدين لما زا- جاء تيتو زاره في مصر طلب من علماء الاسلام انه طلعوا اسم تيتو من القران طب و... ده راجل كافر نجيب له نجيب اسمه من القرآن ازاي؟ ما هو حاجة من اتنين يجيب اسم تيتو من القرآن يا السجن الحربي وما أدراك ما السجن الحربي هم عارفين يعني ايه السجن الحربي تفرغوا عشان يطلعوا اسم تيتو من القرآن لغاية لما لقوا حاجة تمت لي بصلة وقالوا للرئيس احنا لقيناه عشان ينقذوا أنفسهم من يعني من سطوة العذاب اللي ممكن ينزلها بهم عبد الناصر أو العبد الخاسر الحكاية دي حكاها لي الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه قالوا له أيوة لقيناها شوف مسكوا القرآن من أول الفاتحة لغاية لما وصل سورة الإسراء أول ما لقوا حاجة كده فيها تيتو قالوا له أيوة عندنا فين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا راحوا قروها بالطريقة دي وما أوتيتوا من العلم إلا قليلا شالوا الميم من أوتيتم وأدغموها مع الميم بتاعت من العلم وخلوا دي أوتيتوا عشان ينقذوا أنفسهم من عبد الناصر ظلت الشيوعية في مصر وإلى يوم الناس هذا موجودة في مصر وعبد الناصر نفسه اللي أعلنها في يوم من الأيام ما تقوليش اللي بتقولوا عليه ده جل من لا يسهو عشان تعرف يعني معتقد عبد الناصر إيه يعني يعني بت... ما تكلمنيش عن ربنا تقول لي جل من لا يسهو لا المهم مش قضية أشخاص لكن المهم وجد الإلحاد في العالم وجد كمدرسة منظمة على يد ماركس تشعبت منها فروع على يد دوركايم وداروين و نيتشا والناس اللي ذكرناهم دول واخذت اه وفرويد بتاع الغريزه المهم الالحاد عباره عن رد فعل ليس فطره ليس دينا لكن الإلحاد فوق الشرك الحد أنت بتقول لا إله القرآن الكريم بيرد على هذا بمعاني عظيمة وكثيرة صحيح ليست بكثرة آيات التوحيد لأنه السائد في الكون الشرك إنما الإلحاد ده رد فعل إنما يمكن بعض الآيات فقط ترد على هذا الإلحاد لما ربنا يقول لهم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون لما يقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون بمعنى أنتوا يا ملاحدة بتقولوا السبب والمسبب والأثر يدل على المؤثر وكل صنعة لها صانع طيب الكون اللي انتوا بتعيشوا فيه في سماء وفي أرض جبال وبحار وأنهار وأشجار جمادات نباتات حيوانات كن ده حقيقة ولا وهم حقيقة موجود ولا معدوم موجود أوجد نفسه لا يمكن لأن الشيء لا يوجد نفسه قديم لا أول له لا دلت الحقائق العلمية على أن الكون له أول وله آخر ومنها قانون الحرارة طيب إذا كان الأمر هكذا فمن الذي أوجد هذا الكون فحار الملاحدة أمام هذا السؤال ما أمامه إلا نقول في إله أوجد هذا الكون ولكن برضو الشيطان يعني ناصح لو ما تقولوش الإله طبيعي قولوا أي كلام واعملوا زي اللي بيقول لك خدوهم بالصوت فقولوا الطبيعة قولوا الصدفة قولوا الضرورة فصارت على ألسنتهم هذه الكلمات الثلاث الصدفة وال- والطبيعة والضرورة ده ردا على سؤال من خلق هذا الكون علماء الإسلام ردوا عليهم صدفة ايه اللي بتقول عليه ايه الصدفة دي الصدفة دي حاجة خبط عشواء موجودة في كلامنا احنا بحكم انه ال- الحاجات اللي منتشرة بينا غلط مش انا قابلت فلان صدفة مش حصل كذا صدفة صدفة مين يا عم إن كل شيء خلقناه بقدر آه فصدفة وصدفة دي صدفة عندنا مركز في أسيوط لا ما فيش حاجة اسمها صدفة ومع ذلك في حاجة في العلم اسمها الافتراض الجدلي إنك تبقى مع الكذاب لغاية الباب يعني فالعلماء من هذا الباب الافتراض الجدلي لهم صدفة ممكنة وعندنا صدفة مستحيل على حسب قواعدهم ونصوصهم يعني فقالوا لهم مثلا لو في علماء بيفجروا جبل عشان يشقوا ط- يشقون طريقا أو نفقا داخل الجبل الحكاية دي معروفة بتتناثر الأحجار بتتناثر الأحجار فلما تناثرت الأحجار تكونوا شوية أحجار عملوا حاجة أشبه ما تكون بالكوخ أو الخيمة اللي ممكن يجي المهندس اللي قاعد يشرف على عملية التفجير يستظل في ظل هذه الكومة من الأحجار بس وهو حريص على ألا يمس حجر لأنه ما هيش مستقيمة ولا هي ملتصقة لا ده حاجة كده لو أي حد مد إيده هي تنهار قال ده اسمها صدفة ممكنة بمنطق العلم المادي المجرد قال له لكن هل ممكن الصدفة دي والأحجار بتتطاير تعمل لنا شقة بلاش بيت أو قصر أو تعالى شقة فيها ثلاث غرف واحدة للضيوف للاستقبال والثانية للمنام والثالثة للطعام لا يمكن مستحيل طيب الكون اللي احنا اللي اللي احنا بنعيش فيه من جنس الصدفة الممكنة اللي هو حاجة عبثية كده ولا نظام رتيب عجيب كون لا مجال فيه للصدفة ولا مجال فيه للعبث وأن كل شيء فيه بحق وبنظام محكم عجيب إبداع غير عادي عناية فائقة نظام فوق كل اعتبار يبقى لا يمكن يكون الكون موجود صدفة شيخنا الغزالي الله يرحمه في كتاب عقيدة المسلم بيضرب مثال للصدفة وهو بيرد على الملاحدة ما هم كانوا كتير قوي في أيام الشيخ لأنه الناس دي حضرت عهد عبد الناصر مستريحة يعني فكانت الشيوعية شغالة في البلد يعني زي النار في الهشيم ولذلك الشيخ تصدى ليها في أكثر من كتاب ظلام من الغرب وفي كتاب عقيدة المسلم وكتب أخرى فبيقول صدفة إيه اللي بيقولوا عليه الصدفة دي كان لسه أياميها الآلة الكاتبة لما حد يحب يعمل رسالة أو كتاب على آلة كاتبة كده لأولاد اللي بيدخلوا دبلوم تجارة يتعلموا عليها الكتابة ما كانش في الكمبيوتر ولا الحاجات دي لسه ولو افترضنا وجود آلة كاتبة وتحتها ورقة بيضاء كانت الورقة بيضاء تماما وإلا دخلنا فوجدنا مكتوبا على هذه الورقة اسم عمر هو الآية كده اسم عمر اسم مكون من ثلاثة أحرف يا جماعة حد كتب اسم عمر لا محدش حد دخل المكان لا محد يعني الآلة الكاتبة هي اللي كتبت اسم عمر صدفة طب نشوف عشان الآلة الكاتبة تكتب اسم عمر هت- هيبقى مثلا حرف العين ينزل وده حرف من 28 ينزل صدفة كده يروح الزرار بتاع الآلة الكاتبة نازل صدفة عشان يكتب حرف العين قال يبقى ده بنسبة واحد ل 28 قال وبعديها بوقت طويل قصير نزل الزرار بتاع حرف الميم عشان يكتب لنا ميم قال يبقى واحد في 28 في 28 قال وكمان بالمرة راح كتب حرف الراء يبقى واحد في 28 في 28 في 28 يساوي 21952 قال بما معناه انه كتابة اسم عمر صدفة ممكن يحدث ما بين كل 22 ألف مرة مرة عمر ثلاث حروف عشان يتكتب صدفة يبقى ما بين كل 22 ألف مرة مرة طب لو أنت عاوز تكتب اسم عمر بالكامل يعني هتقول مثلا عمر بن عبد العزيز القرشي يبقى هتحسبها قد إيه دي وإذا كانت الصدفة ممكن تكتب لنا اسم عمر ممكن تطبع لنا كتاب مجلد كده مكون من أبواب وفصول ومباحث طيب وإذا افترضنا هذا ممكن الصدفة توجد لنا قطرة ماء أو ذرة رمال في عالم الصحراء عن أي صدفة يتحدثون قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون تقول لي صدفة ولا تقول لي طبيعة طبيعتي الطبيعة يعني ايه الطبيعة يا ملحد ما هي السماء والأرض والجبال والبحار والنهر يعني انت عاوز تقول لي الطبيعة أوجدت الطبيعة السماء أوجدت السماء والأرض أوجدت الأرض والجبال أوجدت الجبال طب إذا افترضنا أن هذا يصح إزاي الطبيعة تخلق الإنسان صاحب السمع والبصر والعقل والفكر اللي بيتصرف في الطبيعة كما يشاء تخلقه يبقى الطبيعة خالقة وال... يعني خلقت الطبيعة ما هو أفضل منها ومن هو يتحكم فيها ويتصرف فيها طبيعة إيه وطبيعة أنتم تريدون التهرب من كلمة الله وتقول لي مرة صدفة ومرة طبيعة ولا لما قال لك الضرورة ض- برضه ضرورة إيه؟ أصل الضرورة أوجدت الأشياء طب يعني فسر لي السمك عشان يعوم الضرورة أوجدت له الزعانف والزرافة عشان تاكل والشجر طويل فبقت رقبتها طويلة طب ده كلام كلام عقلة طب هو بس السمك اللي بيعوم وعشان يبقى الضرورة أوجدت له الزعانف طب ما الوز بيعوم من غير زعانف طب ما كائنات بحرية بتعوم من غير زعانف ده حاجات في عالم البحار سبحان من خلق زعانف ايه اللي بتقول عليها ابو زعانف وايه السمك وسط الكائنات البحرية قال ايه الضرورة اوجدت الزعانف للسمك ليعوم طيب والزرافة بس هي الحيوان الوحيد اللي بتجوع وعشان تاكل من اوراق الشجر طلعت رابطها طويلة والخنزير لما بياكل من القذورات طلعت ما رقبته قصيره من غير رقبة المهم أي كلام في أي كلام العلماء ردوا على كل هذا وفي قضية الإلحاد يعني قال لهم هذا الكون دليل على وجود الله ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد دليل الخلق والحدوث كل مخلوق لا بد له من خالق كل صنعة لا بد لها من صنعة والله مهما قلت الصنعة مهما تضاءلت مهما حقرت لا يمكن توجد من تلقاء نفسها أي حاجة بتشير إليها الآن الحائط له بناء ال- الدفاية لها كهربائي هذه الزجاجة لي- في مصنع بيصنعها الكرسي اللي انت جالس عليه التليفون اللي انت بتصور به كل حاجة كل صنعة لابد لها من صانع الكون ده كله ليس له صانع قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وبعدين ده مش كون وبس يعني ده في الكون عناية وإبداع شيء عجيب لذلك ربنا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى الكون عظي- عجيب في إبداع ربنا بيطلب منا أن احنا ننظر ونتفكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج آيات كثيرة بهذا المعنى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القصة اللي تنسب إلى الإمام أبو حنيفة اللي هي أي نعم منها من أي تذكر هنا ده في قصص بس يعني ب- تلاقيني بختصر لما الإمام أبو حنيفة وشوية الدهري جماعة من الدهريين اللي تشككوا في وجود الله وبيسألوا ما الدليل على وجود الله فحب يجيبها لهم من طريق مختصر وقال لهم اتأخر عليهم في الموعد عشان يقول- يعتذر لهم وقال لهم بس حصلت حاجة غريبة قوي حاجة عجيبة ايه لا ما انت مش هتصدقوني لا اقول يا امام تشوقتنا قال له لا هتقول عليا مجنون قال لا لازم تقول تخيلوا وانا اريد المجيء اليكم رايت في طريقي شجره قطعت بدون نجار ونشرت بغير منشار وصارت ألواحا وركبت بغير مسمار وصارت سفينة تحمل بغير حمالين وتمضي في طريقها بغير قائد ولا ربان يوم يبصوا البعض أمجنون أنت ما أنا قلت لكم أنت هتقول عليه مجنون قالوا ممكن شجرة تقطع بدون نجار وتنشر بدون منشر وتركب الوحوة بلا مسمار والكلام اللي انت بتقوله ده ممكن ده ده مش ممكن ده جنون اللي يقول كده مجنون قال فما بالكم بهذا الكون وما فيه ومن فيه ما بالكم بكون بسماواته وأراضيه إنسه وجنه كون فيه أشجار فيه بحار فيه أنهار من خالق هذا ومن خالق الليل والنهار فوحدوا وأسلموا لله رب العالمين وكان لسه أبو حنيفة تلميذ صغير بعته الأستاذ عشان يرد على الملاح ده وقال له سيبنا أنا بليهم عشان أنا لو غلطت وغل غلبونا هو تلميذ انما لو انا غلبت امال التلميذ عمل فينا كده امال الاستاذ كان هيعمل ايه رضي الله عن ابي حنيفه فالكون في عنايه وابداع يعني وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون لما تكون دارس علمي تلاقي كده حاجات مرتبطه بالحقائق الكونيه والعلم مساله ال- مثلا الغلاف الجوي ونسب الاكسجين وال والنيتروجين او ثاني اكسيد الكربون ايه النسب دي ايه العظمه دي الاكسجين انت بتستنشق اكسجين وبتطلع ثاني اكسيد كربون تزفر لو كل الكائنات الحيه تست- تستنشق اكسجين وتزفر ثاني اكسيد الكربون يخلص الاكسجين من الكون لكن بمعادله ربانيه عجيبه عن طريق ما يسمى بالتمثيل الضوئي انه الشجر يستنشق ثاني اكسيد الكربون ويطلع ايه اكسجين وبهذه المعادله الغريبه العجيبه يتم تناسق الكون ولا ينفد هذا العنصر الثمين الثمين الغالي والغالي جدا واحد من اللي جات له كورونا و- وقدر يدخل المستشفى عشان ياخد أكس- اكسجين وطلعت الفاتوره عاليه قوي كان خف من الكورونا شاف الحساب تقيل قوي عليه رغم انه من اثرياء ال- الناس فقعد يعيط وبعيط بحرقه يبكي قالوا له ايه في ده انت خفيت وبقيت كويس قال مش ببكي على كده العمر الطويل ده كله ربنا بيديني اكسجين ببلاش ومش بطيعه وعلى شوية أيام أنا دافع لي مش عارف 80 ألف عشان استنشق سو- شوية أكسجين تنفس صناعي خد- خد عظة خد عظة وترك لنا برضه العظة والعبرة من القصة بتاعته أكسجين إيه طب إيه اللي خلى الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون والحكاية دي وبعدين الأكسجين قابل للاشتعال النيتروجين ما ضد الاشتعال ومعمول ده بنسب وده بنسب لو الأكسجين زاد عن النسبة اللي هو عليها كل شيء يشتعل لو الن- ال- النيتروجين أو الإيترو- إيه- نيتروجين نيتروجين زاد عن النسبة ما فيش ما تقدرش تنتفع بالنار دي لحظة الشمس والقمر مع الأرض مسافات محسوبة والشمس والقمر إيه بحسبان الشمس خليها تبعد شوية يتجمد كل شيء على ظهر الأرض طب خليها تقرب شوية يحترق كل شيء من الذي وضعها في هذا المكان المناسب الصدفة الضرورة الطبيعة قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون القمر ووجوده في هذا المكان مع الأرض بنسب العلماء بيقولوا إيه؟ لو القمر ده اقترب شوية من أمه الأرض يسحب مياه البحار والمحيطات في حركة المد والجز لأنه مرتبط هو بحركة المد والجز لو انه اقترب شوية يعمل حركة مد كل مياه البحار والمحيطات تطلع تغرق اليابسة وتعود وقد تلاشى كل شيء من على ظهر البسيطة من الذي وضعه في هذا المكان المناسب كل شيء في عناية عجيبة عناية وإبداع غير عادي من الذرة للمجرة بل من مثقال الذرة وإلى ما هو أكبر من المجرة من الأفلاك والأكداس والفلك ال- الأفلاك والأكداس وبنقول مجرات وأفلاك وأكداس حاجات عجيبة واكتشفنا إيه 2 مليار مجرة في جزء من الكون وسبحان الله يقول لك النجوم النجوم هو كل الحكاية في الآخر مواقع النجوم فلا أقسمه بمواقع النجوم إنما النجوم دي حاجة ع- عجيبة ولا نجم الشعر واحد منها وأنه هو رب الشعر وقد إيه الشعر بعيد عننا بكام ألف سنة ضوئية إيه ال- إيه النظام ده نظام عجيب وفي الأرض آيات الموقن وفي أنفسكم أفلا تبصرون واسأل كل طبيب في تخصصه أستاذ العيون أستاذ الأسنان أستاذ الأنف والأذن والحنجرة أستاذ الأجهزة الجهاز الباطني والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي يسأل كل واحد عن الع- العظمة اللي موجودة في الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون طب بلاش حكاية أن أنت يعني تدخل في كلام متخصص قوي ومحتاج طبيب يقعد يديلك محاضرات لا بص لنفسك أنت كده الوجهة أهو هذا الوجه في جمجمة كل جزء من الوجه بارز عدا عن العينين يعني في بروز للجبين وفي بروز للوجنتين وفي بروز للأنف وبروز للشفتين ايه الجزء المنخفض العينين داخلين جوه الجمجمة مش بره العظمة من جوه انجرح في الجبين في الأنف في الوجنتين في الشفتين سرعان ما يلتئم الجرح إنما جرح في العينين ده معناه ممكن فقدان العين عشان كده عاوزة حراسة خاصة عناية غير عادية تبقى جوه وبعدين على ما في ال- العين وما فيها من إبداع وحكاية ال ال ال ال- الشبكية والقرنية والصورة المعكوسة والمقلوبة يعني ده موال كبير قوي وبعدين تلاقي كمان ويجي لك هي في جزء منخفض من الوجه وجاي الجفن كمان يغطيها والرموش من ورا الجفن تكفيها والحاجب حارس خارجي من فوق سبحان الله سبحان الله ايه العناية دي اهو حاجة بس جزء في الوجه العينين لو ايه كمان ده العين دي لحمية ولو اللحمية دي هتقعد كده هتطلع ريحتها زي لما تسيب اللحمة بره التلاجة هتعفن يوم ربنا يعمل لها مية مالحة تحافظ على اللحمية بتاعت العين ماء مالح اسمه الدموع منين انت بتشرب ميه حلوه القدرة قادر الماء تشربه فيكون على اللسان حلوا وتقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا يوصل للعين مالح يعمل دموع لما تبكي والدموع تنزل لغاية شفتيك تلاقيها مية مالحة زي مية البحر توصل للأذنين مرة عشان الحشرات لا تتلف طبلة الأذن طب ما هو الماء واحد لكنه حلو على اللسان مالح في العينين مر في الأذنين قدرة من عناية من إبداع من قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون عناية وإبداع حركة ونظام كل شيء في الكون بيتحرك كل شيء ما في شيء ثابت أبدا كل كل في فلك يسبحون ومع هذه الحركة الرتيبة في كل شيء من أصغر مذرة آه، ذرة لأكبر مجرة شوف الذرة والنترون والإلكترون وال- والنواة كله بيجري ويسبح لغاية أكبر مجرة وأكبر كدس وأكبر آه، فلك في الكون أشياء عملاقة كله بيسبح كلهم في فلك يسبحون والحاجات اللي ممكن تشوفها والعلم اكتشفها ال- الشهب والكواكب والكويكبات والمذنبات والم- والمج- والمجرات والنجوم كل ده برضه بيسبح مفيش كوكب اصطدم بكوكب ولا نجم اصطك بنجم يا راجل ده كورة حتة كورة كده خفيفة مملوءة هوا بين أقدام اللاعبين تطلع تقع تاني تلاقي اللعيب القوي يروح خبطها كده لفوق تطلع لها كم متر وشوية تروح نازله خفيف وهوا وكل حاجة بس تنزل هم اللعيبة بيلعبوا يعملوا فاول يصطدموا ببعض طب بالله لعيبة وشباب وأصحاب سمع وبصر يصطدموا ببعض وكل هذه الكرات الغريضة المعتمة ما فيها شيء يصطدم بالآخر وما في شيء يسقط من الذي أمسكها ومن الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض نظام نظام عجيب لو شفت شارع منتظم حركة المرور فيه بتقول من وراها من ينظمها إشارات المرور ومن وراء إشارات المرور رجل المرور ما بتنتظمش حركة السيارات في شارعين متقاطعين إلا ومن ورائها من ينظمها الكون كله منتظم من وراءه لو طلعت من غرفتك الصغيرة دون أن تنظمها وعدت وقد نظمت لقلت من الذي نظمها وأنا لست موجودا والمفتاح في جيبي ما بتفكر أبدا أنها نظمت نفسها وإلا ده جنون إنما تقول مين اللي دخل وراي نظم الغرفة غرفتك إيه؟ فيها سرير فرش لك الملاية و- وطبق البطانية وأنت تستحيل انه كل نظمت نفسها والكون كله في نظام عجيب ده غير قانون ال- ما نسميه الهداية الهداية والإلهام لما تلاقي كائنات لا تعقل وتعرف كيف تعيش وكيف تتغذى وكيف, وكيف يعني لما بتشوف البهيمة تلد بعد ما تولد مثلا ال- ال- ال- الشاه أو البقرة أو أي كان من الأنعام تبص تلاقي ال- الوالدة طلق قامت على رجلها وعملت للخلف در وراح على فين؟ على ضرع أمها وتخبط وترضع هذا وش اللي عرفها دي؟ من الذي هداه؟ والدجاجة مع الكتاكيت ومع البيض اللي بت اللي بترقد عليه دجاجة على البيض ترقد شوية وتقعد تحرك البيض تحرك البيض وشوية تفقس الكتاكيت يجي الكتكوت مش عارف يطلع من البيضة تروح نقر معاه قال لك مستحيل دجاجة في يوم من الأيام جت تنقر البيضة نقرت عين الكتكوت ما فيش كتكوت أعور لأن الأم اللي هداها جعلها لا تنقر عين كتكوتها والعالم الأمريكي الكبير والكبير قوي اتعلم من الدجاجة عمل مزرعة دواجن وبعدين واحد فلاح دخل عنده وما شاء الله احنا اللي نقول ما شاء الله ما يعرفوش ما شاء الله فقال له ما تنساش يا دكتور كل فترة ابقى اقلب البيض عشان ي- تطلع ال- الفراريخ قال له انت البعيد جاهل قال له ليه او قال له سأله انت بتقول كده ليه قال له رأيت الدجاجة تفعل هذا بالبيض قال له انت البعيد جاهل انت عارف الدجاجة بتعمل كده مع البيض ليه عشان هي بتعطي الجزء الأعلى من البيض حرارة معينة أو دفئا معينا من جسمها الجزء اللي في الأرض ما خدش هذا الدفء فبتقلب البيضة عشان تعطي الجزء اللي في الأرض الدفء اللي ما خده- ما خدهوش الجزء الثاني الأعلى إنما أنا عامل ال- الحظيرة بنفس المقياس بتاع الدفء ده بحيث ما أح- لا احتاج ان انا اقلب البيض فقاسة
ها فقاسة الفقاسة آه. فجاء وقت الفقس ما في بيضة فقست أعاد التجربة مرة ثانية وما في بيضة فقست في المرة الثالثة بعد الخسارة اللي حصلت مرتين التبس مع كلام الفلاح سمع كلام الفلاح والفلاح اللي كان واخد الخبرة من الدجاجة فبدأ يقلب البيض فلما جاء موعد الفقس خرجت كل الفراريخ كل الكتاكيت طلعت راح الدكتور بدأ يبحث عن الظاهرة لا إنه في مادة سائلة في البيض لو الدجاجة ما قلبتش البيض المادة السائلة دي كفيلة إنه هي تخنق الكتكوت فتقعد تقلب في البيض المادة السائلة تذوب مع حركة تحريك البيضة في جوانب البيضة ولا تؤدي إلى اختناق الكتكوت داخل البيضة وعرف ال- ال- الحقيقة العلمية دي وأثبتها وتعلم على يد الدجاجة والسؤال من الذي هداها سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فعندنا دليل الخلق والحدوث عندنا دليل العناية والإبداع عندنا دليل الحركة والنظام عندنا دليل الهداية والإلهام عندنا دليل الفطرة والتاريخ الفطرة اللي تصرخ داخل أعماق كل إنسان يمكن والدنيا مرحرحة معاه بيقول يا هبل يا لات يا عز يا منات إنما ساعة ما يركب البحر وتهيج ال- الأمواج لا يجد أمامه إلا الله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الفطرة وال- وال- والتاريخ اللي بيقول عليه المؤرخون بإجماع إنه كل المدن وجدت مدن كثيرة بلا سدود بلا قناطر بلا حصون بلا مصانع لكن لم توجد مدينة بدون معبد يعبد فيه إله فيبقى ده كله دلالة على وجود إله يبقى دي بيسميها العلماء الأدلة العقلية دليل الخلق والحدوث دليل العناية والإبداع دليل الحركة والنظام دليل الهداية والإلهام دليل الفطرة والتاريخ خد فوق دول كلمتين أختم بيهم أدلة شرعية لا ما مش هو الموضوع كبير يا عم عبد الله آه أيوة عشان كده بتقولي لسه شوية أنا عارف أيوة أنا أيوة أنا فاهم الموضوع فالأدلة الشرعية سؤالان من الذي أرسل الرسل عندنا رسل عندك اليهود عندهم رسل كثير بيؤمنوا بيهم موجودين في التوراة هم بس بيكفروا بسيدنا عيسى وبيكفروا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النصارى مؤمنين بكل الأنبياء والرسل الموجودين في العهد القديم والجديد وكفرهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام والناس دي لما ت- تبحث عنها كقاعدة عارضة في الكون ملايين مملينة تؤمنون برسل آه من أول نبي س- أبونا آدم إيه، وأول نوح أول رسول سيدنا نوح طيب لغاية خاتم الأنبياء رسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الناس اللي انتم آمنتم بيهم دول الرسل دول كلهم بيقولوا نحن رسل الله أول كلمة يوجهونها إلى أقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تفتكر جميع الأنبياء والرسل تواطؤوا على الكذب يعني ما في إله أرسلهم وهم يقولوا نحن رسل الله وجئنا لعباد الله ندعوهم إلى عبادة الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير كلهم كذب كلهم كذابون لا يمكن فمن أين جاء الرسل من عند الله طب ما أنتم بتقولوا في إلحاد بتقولوا لا إله وتقول لك الآن في رسول ده مايكل آه، هارت رجل نصراني لكنه ألف كتابا اسمه العظماء مئة العظماء مئة على رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام فبيتكلم عن النبي محمد كإنسان قائد بطل عظيم ناجح ترك أمة على مدى أربعة عشر قرنا لا يمكن أن يكون كذابا لم يؤمن أو لم يسلم و- ويعتنق أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول لكن بيتكلم عن جوانب العظمة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام طب فما بالك بأصحاب الرسالات عندهم أنبياء ورسل يؤمنون بهم فبنسألهم من أين جاء الرسل سؤال من أين جاء الرسل إذا كان لا يوجد إله كما تزعمون فالرسل جميعهم يقولون نحن من عند الله أفيعقل أن يكونوا جميعا كذابين السؤال الثاني من الذي أنزل الكتب ممكن واحد يقول لك إيه الرسل احنا ما شفناهمش لم نرى الرسل طيب وهذه الكتب هذا أحدها أو هذا خاتمها قرآن الكريم نحن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله على الإجمال وتفصيلا نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله والإنجيل الذي أنزله الله والزبور الذي أنزله الله والقرآن الذي أنزله الله وفي التفاصيل نؤمن بما أنزل لا بما بدل نعتقد تحريف التوراة والإنجيل والزبور لكن القرآن كلمة الله الأخيرة إلى عباده وسؤالنا للملاحدة قرأتم هذه الكتب يعني قرأتم التوراة والإنجيل والزبور فيما يسمى بالعهد القديم والجديد آه موجود ده- لا يكاد تخلو منها مكتبة طيب قرأتم القرآن وقرأنا القرآن موجود في كل بيوت المسلمين ومساجد المسلمين وآلاف من نسخ المصاحف حتى عند غير المسلمين طيب سؤالنا من الذي أنزل هذه الكتب لو ما في إله من الذي أنزل هذه الكتب إيه الإجابة يعني طبعا الملحد بيحاول يتبرع ولكن التوراة محرفة والإنجيل محرف والزبور بقى مزامير قول له أنا معاك من الآخر كله حرف طب والقرآن حرف؟ لا بس هو يقول لك القرآن ده كتاب كتبه بشر كتبه بشر وبعدين يقول لك البشر ده ممكن يكون محمد ممكن يكون ورقة بن نوفل ممكن يكون بحيرة الراهب ممكن يكون الرجل الأعجمي اللي في مرة التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي قال عنه القرآن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فبتقول له طيب وانت بشر ولا بقر بقر انت بتهزاني بقى ليه الغلط لا انا مش بغلط انا بس يعني ده سؤال كده على اساس ن- ن- نفهم لو انت بقر ننهي المناظره بشر وبتقول القران كتاب كتبه بشر وحضرتك بشر مش بقر طب ما تعمل القرآن زي القرآن القرآن ده 114 سورة فيها الطوال وفيها القصار أنا عشان الناس تعبت بجيب لك من الآخر بقول لك بلاش تجيب 114 سورة هات 10 سور بس أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أقول لك يا ملحد يا ملحد أجيب لك من آخر الآخر بلاش يع- أرب- 114 سورة بلاش عشر سور سورة واحدة سورة واحدة تشبه سور القرآن أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين دي في يونس إنما مش هقول لك مثله ده كمان من مثله يعني أنا مش عاوز الشبه ده أنا عاوز شبه الشبه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وهات لي أي حد في الدنيا يعطي المفعول ولن تفعلوا ولن تفعلوا ومرت أربعة عشر قرنا ومحدش أبطل مفعول ولن تفعلوا وتقول لي القرآن ليس له من أنزله ولا زلت تلحد وتنكر وجود الله يبقى هذان سؤالان شرعيان من الذي أرسل الرسل ومن الذي أنزل الكتب غير الأدلة العقلية المتضافرة ومع هذا كله لسه في إلحاد ولسه عندنا طبيب الحمير يقول الإلحاد آه، مش ضد الإسلام
الشيخ بيقول في الآحاد مش ضد الإسلام الآحاد التوحيد
كتابه مسك آه. إذا يا إخواني على رأس الكفر وجود مثل هذا الإلحاد المنتشر في الدنيا باسم الشيوعية باسم الوجودية باسم المادية باسم الغريزة الجنسية أسماء مختلفة آه، كالماسونية لما غيرت أثوابها بقت مثلا يهود الدونمة وبقت روتاري وبقت روتاركت وبقت اتحاد وترقي وبقت آه، آه، مدارس الفاهمين أسماء غير زي زي الحرباء تقعد تغير أسمائها لكن في الأخير ده اسمه ماسونية وده اسمه شيوعية أو اسمه إلحاد فكان هذا ردا كمقدمة لأنه الإيمان بالله بيقتضي أنك تعتقد وجود الله وفي هذا رد على الإلحاد لكن أعظم صور الإيمان أنك توحد الله وكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويبقى الحديث موصولا حول الوصية الأولى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد واحشرنا في زمرة الموحدين تحت راية إمام الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين اللهم وفقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام